وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حبايبي الحلوين كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم كل سنة وانتم طيبين ربنا يحبكم ويبارك فيكم ويرضى عنكم أهلا بطلاب أكاديمية ابن الإسلام حبايب الحلوين البنين والبنات الأطفال الصغيرين الجمال النهاردة إن شاء الله هناخد تفسير سورة التكاثر بدأنا من قصار الصور وصلنا إلى سورة إيه؟ التكاثر سورة التكاثر سورة مكية وعرفنا يعني إيه القرآن المكي يعني القرآن أو الصور اللي نزلت وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسه موجود فين في مكة أول اللي نزلت قبل الهجرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يهاجر إلى إلى المدينة ده اسمه القرآن المكي ماشي وما المدني يعني إيه يعني اللي نزل لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ماشي سورة التكاثر 8 آيات 8 آيات طب ليه اسمها التكاثر لأن ربنا سبحانه وتعالى في أول آية كلمنا فيها عن التكاثر هنعرف يعني إيه دلوقتي التكاثر أول آية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر يعني إيه ألهاكم التكاثر يعني شغلكم انشغلتوا بالتباهي والتفاخر بالدنيا بالأموال بالفلوس وبالأولاد ألهاكم التكاثر يعني انشغلتوا في الدنيا بإيه؟ بالفلوس انشغلتوا في الدنيا بالإيه؟ بالأولاد أو إيه بقى؟ حبايبي الصغيرين انتوا ممكن تكونوا بتنشغلوا بإيه عن طاعة ربنا؟ ايه اللي بيلهيكوا ايه اللي بيشغلكوا عن طاعة ربنا ان انت ليل ونهار وانت ليل ونهار عايز تمسك التليفون تلعب جيمز ليل ونهار ليل ونهار عايز التليفون طب نحفظ قرآن دلوقتي تعيط تعيطي تزعل تقعد تصوت وتصرخ عيب حرام كده تعمل كده طول الوقت عايز تلعب في وقت تلعب فيه وقت تصلي فيه وقت تذاكر دروسك فيه وقت تحفظ قرآن وقت تسمع الدرس وتتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر قاعد مشغول عايز يلعب بابجي ويلعب Fortnite ويلعب GTA ويلعب مش عارف ايه وايه وايه games ليل لعب ليل ونهار او ليل ونهار عايز يقعد يتفرج على الكرتون عايز يقعد يتفرج على التلفزيون قاعد يسمع يسمع اناشيد وطيور الجنه ومش عارف قناه ايه وايه وايه وايه ماسك ال tab ماسك ال iPad ماسك التليفون يبقى انت مشغول على طول بده ما ينفعش كده انت بتاخد سيئات كتير ربنا سبحانه وتعالى يحبك لما تكون منظم وقتك في وقت بلعب فيه في وقت بذاكر فيه في وقت بسمع فيه الدرس في وقت بتعلم فيه القرآن في وقت بسمع فيه التفسير عشان أعرف كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي أنا حافظه كلنا حافظين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر طب أنت عارف يعني إيه الآيات دي؟ يبقى أول آية ألهاكم التكاثر المشغول في الدنيا بجمع الفلوس مشغول في الدنيا بأولاده وبعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى طب انتوا الصغيرين ممكن تكونوا مشغولين بايه مشغولين باللعب ليل ونهار ولكن بعيد قوي قوي قوي متأخرين عن ومقصرين ومهملين في طاعة ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي أول آية ألهاكم التكاثر طيب التباهي والتفاخر اللي ألهاهم ده ألهاهم عن إيه وألهاكوا عن إيه عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ما انت ليل ونهار بتلعب انت ليل ونهار بتتفرج على التلفزيون الكرتون الاناشيد الجيمز ده اللي مشغولين بيه طب فين الصلاة ما صليناش طب فين حفظ القرآن مش حافظ ويجي في الحلقة يسمع لا لا طب ليه عشان انت او انت مشغولين على طول بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى والكبار بقى المشغول بالفلوس والدنيا والشغل وبرضه مش بيصلي او مقصر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر فضل مشغول مشغول مشغول او انت على طول بتضيع وقتك وفجأة ايه اللي حصل حتى زرتم المقابر يعني ايه زرتم المقابر القبور هي ايه الاماكن اللي مدفون فيها الناس الميتة الميت لما بيموت بيتغسل ويتكفن يتلف قماش ابيض ونروح ندفنه في التراب في مكان كده اس- اسمها المقابر او القبور مكان كده بندفن فيه الميتين حلو حتى زرتم المقابر معناه ايه ان هو فضل مشغول عن طاعة ربنا او هي مشغولة عن طاعة ربنا لغاية ما راح فين المقابر راح يزورها يعني ويرجع تاني لا ده معناها جاله الموت مات فلما مات راح المقابر اتدفن طب ليه ركز كده معايا وركزي معايا يا حلوين ليه ربنا قال حتى زرتم المقابر ومعروف اللي بيزور حد بيرجع تاني يعني انت لو جيت لي زيارة بتيجي زيارة تقعد عندي شوية وبعد كده ترجع بيتك انا لو جيت لك زيارة باجي اقعد عندكم شوية وارجع بيتي فربنا سبحانه وتعالى قال ايه حتى زرتم المقابر لما مات وراح المقابر طب ليه زيارة لان هو لما راح المقابر مش هيفضل فيها ع- على طول لا ده هيفضل في المقابر فترة لغاية ما يوم القيامة يجي ويخرج من القبر وإما يدخل الجنة لو كان مؤمن وبيحب ربنا وإما يدخل النار لو كان كافر ومش بيؤمن بالله ولا بيؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده معنى حتى زرتم الايه المقابر جميل المقابر بقى الميت لما هو مدفون في القبر فرحان وسعيد وفي نعيم ولا بيتعذب وفي عذاب وفي نار ومكان وحش لو الواحد مؤمن بالله مؤمن برسول الله بيعمل أعمال صالحة بيصلي وحسن عنده حسن خلق بيبر أبوه وأمه بيتعلم دينه بيعمل خير ويساعد الناس ده يبقى ايه بقى يبقى في القبر سعيد وفرحان والقبر بتاعه كأنه في جنة النبي قال كده القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يبقى القبر بتاعه جنة ويبقى فرحان ولما يجوا الملائكة يسألوه مين ربك ومين وإيه دينك وإيه النبي اللي بع- بعث فيك أو النبي اللي أرسل إليك أو اللي أنت مؤمن به من نبيك يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوروه بقى مكانه في الجنة فيقول يا رب يا رب القيامة تقوم يا رب أقم الساعة ليه؟ عايز أدخل الجنة بقى عشان أفرح في الجنة أشوف ربنا سبحانه وتعالى في الجنة أشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة أقابل بقى أهلي وأحبابي في الجنة طيب الوحش بقى الكافر اللي مش مؤمن بالله اللي مش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيصلي ولا بيتعلم دين ده يبقى القبر بتاعه والعياذ بالله فيه عذاب حاجة مهمة عايز اقول لكم عليها يا حلوين كلكم دلوقتي معاكم تليفونات اوعى حد فيكم يكون على التليفون بتاعه اوعى ازعل جدا وربنا يزعل منك وما يحبكش لو حد فيكم حاطط على التليفون بتاعه اغاني ومهرجانات ورقص وقلة ادب او حد حط على التليفون بتاعه التطبيق زي تطبيق التيك توك لكله قلة أدب اوعى لو على تليفونك امسحه فورا قول لي بابا امسحهولي قول لي ماما امسحهولي ليه؟ عشان بيجيب أغاني وبيجيب حاجات آه، وحشة وبنات ترقص وتعمل حاجات وحشة ما يكونش على تليفونك وإلا يبقى أنت ألهاكم التكاثر مشغول بقى بالأغاني و- والحاجات الوحشة وربنا سبحانه وتعالى ما يحبش منك كده بعد كده يروح فين بقى حتى زرتم المقابر طيب وبعد كده يوم القيامة بقى يدخل الجنة ويفرح في الجنة الآية اللي بعد كده إيه كلا سوف تعلمون كلا يعني حقا سوف تعلمون تعلمون إيه بقى هتعرف جزائك هتعرف عاقبة أفعالك يعني إيه؟ يعني اللي كان مؤمن بالله وبيصلي ومؤدب وبيحفظ قرآن وبر أبوه وأمه وأخلاقه جميلة يا بخته يفرح في الجنة ويفرح في القبر طيب اللي كان بقى مشغول بالفلوس مشغول بالدنيا مشغول بالأغاني واللعب والمهرجانات والكورة والرياضة وكل مش حرام نلعب كورة ونلعب رياضة لا بس هو ده كل همه مشغول بده بس صلي مفيش ذاكر دروسك مفيش احفظ قرآن مفيش اتعلم التفسير والحديث مش عايز يسمع ولا عايز يصبر ولا عايز يتعلم كلا سوف تعلمون وده برضه للكفار ربنا بيقول لهم كلا سوف تعلمون اللي هم مش مؤمنين بالله ولا مؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوف تعلمون العاقبة الجزاء بتاعكم ربنا هيعاقبهم في الآخرة وهيعاقبهم لما يدخلوا المقابر كمان لما يموتوا يبقى في القبر يعاقبوا ويتعذبوا طب ليه عشان مش مؤمنين بالله طب ليه عشان ما كانوش بيصلوا عشان كانوا بيشتموا بيقولوا كلام عيب كلام حرام بيعملوا حاجات وحشة على طول مزعل أبوه وأمه ثم كلا سوف تعلمون تاني ربنا بيخوفهم ويهددهم ثم كلا سوف تعلمون احذروا العقاب من ربنا سبحانه وتعالى خاف ان ربنا ما يحبكش ويغضب عليك طب اعمل ايه عشان ربنا يحبني اتعلم دينك خلي عندك حسن خلق خليك مؤدب مع ابوك وامك واخواتك خلي في قلبك رحمه وانت بتتعامل مع الناس كلها خلي عندك حسن خلق ساعد الناس اعمل اي عمل صالح ربنا بيحبه ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين يعني ايه كلا يعني حقا او ليس الامر كما تظنون ان هي كله هيدخل الجنه ومفيش عقاب مفيش جنه مفيش نار او احنا بيموتوا خلاص لا تفهم غلط كلا سوف تعلمون لو انت تعرف العاقبة وتعرف الجزاء وتعرف ان في اخرة وفي جنة ونار كنت عملت حساب لليوم ده طب انا هعمل ايه وانت هتعملي ايه واحنا هنعمل ايه يبقى احنا في حياتنا عايشين عندنا اهداف في حياتنا مؤمنين بالله باركان الايمان الستة وبنعمل اركان الاسلام الشهادتين الصلاة الزكاة الصيام الصيام الحج عندنا الأخلاق الجميلة بنحفظ قرآن بنحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده احنا بنعمل الأعمال الصالحة اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها بذاكر دروسي أول في دراستي ممتاز كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم هتشاهد النار لترون الجحيم يعني هترى النار هتشوف النار الجحيم نار الآخرة مش النار اللي في الدنيا لا نار الآخرة اللي ربنا أعدها للكافرين اللي مش مؤمنين بالله اللي مش بيحبوا ربنا اللي مش بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لترونها عين اليقين يعني ايه لترونها هيشوفوا ايه هنشوف ايه او الكفار الكفار هيشوفوا ايه ثم لترونها عين اليقين يعني الكفار هيشوفوا جهنم يوم القيامة هيشوفوها حقيقة بأبصارهم رؤية حقيقية ده عقاب طبعا النار هترمي شرر وتزفر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم انا الصوت بس يعدي بطاقة التحمير وهنكمل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني ايه يعني في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى هيسأل الإنسان عن النعيم إيه النعيم ده زي نعمة الصحة ربنا اداك صحة دي نعمة شكرت ربنا عليها ولا لا آه دي نعمة الصحة ايه كمان نعمة الرزق ان ربنا رزقك بأب وأم ورزقك بإخواتك ورزقك بفلوس ورزقك ببيت ورزقك ورزقك كل ده رزق يبقى هتتسأل عن صحتك وعن الرزق وعن كل نعم ربنا اداها لك يعني ايه هتسأل عليها يعني ربنا اداك نعمة البصر عملت ايه تقول لي كنت بشوف يعني ايه بتشوف وايه كمان هتقول لي صلى الله عليه وسلم القوطة الثلاثة العشر حد عاوز ماشي يا عم ماشي فتحت المصحف أقرأ نعمة البصر دي بقرأ في المصحف بشوف أبويا وأمي بتعلم أقرأ وأكتب وأتعلم أمشي للمسجد يبقى أنا استخدمتها في طاعة ربنا لكن لما أكون بنعمة البصر بقعد أتفرج على حاجات حرام معايا تليفوني ولقيت صور حرام بتفرج عليها ربنا ما يحبكش ما انت كده ما استخدمتش النعمة دي في طاعة ربنا ربنا اداك ايدين تقدر تحركهم وتكتب وتستخدمهم في حياتك وأكلك وشربك ووضوءك وصلاتك تمام وشغلك ما تكبر تشتغل طيب لما واحد بقى ربنا يكون اداله النعمة دي تمام وبيستخدم ايديه انه يكتب كلام حرام او انه يستخدم ايديه في انه يضرب اصحابه يضرب اخواته ينفع ما ينفعش كده خلصت سورة التكاثر تاني ملخصها بسرعة ألهاكم التكاثر يعني انشغلتوا بالدنيا بالفلوس باللعب عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي أنا عايز فلوس فلوس فلوس فالنبي بيقول له هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت هو ده ما أكلت حاجة وخلاص أو لبست فأبليت جبت هدوم لبستها بعد كده بقت قديمة ورميتها أو تصدقت فأمضيت أو فأبقيت يعني لما يكون معاك نعمة المال الفلوس اتصدق منها على الفقراء والمساكين أطعم بيها الفقراء والمساكين هتلاقي المال ده بقى والصدقة دي حسنات ليك يوم القيامة لما تروح عند ربنا يوم القيامة ماشي وحاجة كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه يتبع الميت ثلاثة يعني ايه الانسان لما بيموت وشايلينه كده ورايحين بيه على القبر بيتبعوا ثلاثة بيمشي وراه ثلاثة أهله وماله وعمله أهله يعني قرايبه معايا مركزين وماله يعني فلوسه وعمله يعني أعماله اللي عملها سواء أعمال صالحة أو أعمال سيئة وبعدين حطينا الميت في القبر وغطيناه بالتراب يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله أنا لما اتحط في التراب في المقابر في القبور واندفن أهلي هيرجعوا يروحوا فلوسي هترجع هيبقى معايا إيه في القبر أعمالي طب أنا كنت بصلي وبحفظ قرآن وبتعلم الحديث وبحب أبويا وأمي وبذاكر دروسي ولو عملت حاجة غلط بستغفر ربنا كتير كتير كتير بعدها وما أعملهاش تاني ولو زعلت أبويا وأمي مصالحهم ومؤدب مع أصحابي ورحيم بالناس وعندي حسن خلق وبتصدق وبصوم وبزكي وبحب الخير للناس وبنصح الناس يعملوا خير في الحالة ديت لو أنت كده عملك الجميل ده في القبر يخليك في جنة وفرحان وسعيد جدا جدا جدا جدا شفت بقى لكن لو واحد والعياذ بالله أعماله سيئة أعماله وحشة يبقى والعياذ بالله يلاقي ق- أعماله السيئة دي معاه في القبر يتعذب بيها ويبقى في نار والعياذ بالله كده يبقى خلصنا سورة التكاثر نستفيد منها ان احنا ما ننشغلش عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى بالدنيا ولا ليل ونهار قاعدين على التليفونات بنلعب جيمز و... و... او ليل ونهار قاعدين بنتفرج على الكرتون وعلى الافلام لا بننظم وقتنا وننظم حياتنا عشان في وقت للطاعة وفي وقت للعب عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويرضى عننا ويدخلنا آه، الجنة آه، كده خلصنا تفسير سورة التكاثر بشكركم السلام عليكم ورحمة الله